بسم الله الرحمن الرحيم موقع الرباني اللهم بلغنا رمضان دخول رمضان يحتاج الى استعداد حقيقي
يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا احبتي في الله بعدما ابحرنا فاركب معنا هل ركبت معنا اسال الله جل جلاله ان يرزقني واياكم النجاه من الفتن اللهم اجعلنا ممن ركب سفينه السنه فنجا ولا تجعلنا ممن تخلف عنها فهلك اللهم انا نسالك ان ترزقنا صحبه الانبياء اللهم اجعلنا في زمره النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يوم تقول له يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه اللهم اجعلنا معه يومها ثم هذه وصايا الابحار وصايا الإبحار وأول وصية قبل الإبحار قبل الانطلاق حدد الهدف حدد الهدف حدد الهدف أخي حدد الهدف حبيبي حدد الهدف لو أن رجلا يمشي في مدينة لا يريد شيئا فأين يذهب وكيف يتجه انه ضال تائب اما ان كان له هدف فان كان صادقا في طلب الوصول الى هدفه بحث عن اسرع الطرق واسلم الطرق للوصول الى الهدف ولذلك دائما اوصي اخواني بتهديف الحياه ان يكون هناك هدف أعلى هدف أسمى هدف أكبر هدف هدف العمر رضا الله هذا هدف لا يغير وهناك أهداف مرحلية في الطريق في كل فترة من حياتي في كل مدة لي هدف هدف فرعي من هذا الهدف هناك هدف أن أنا أدرس كذا هدف أن أنا أبني مسجد هدف ان انا اصل الى كفاله كذا يتيم هدف ان انا احفظ قد كده من القران هدف لازم لك هدف في حياتك تعيش عشانه والكلام ده انا قلته من زمان عارف يا الخطبه دي كانت سنه كام خطبه موجوده عندك اسمها ما الهدف كانت في طنطا كانت سنه 84 84 85 ما الهدف وقلت ساعتها ان لازم يكون لك هدف في حياتك قلت ساعتها ان الشيخ الالباني نجح انه يبقى افضل محدث على ظهر الارض في عصره واكثر الناس جهدا لانه من صغره من اول ما التزم حدد هدفه ان انا عايز ابقى محدث فبقى محدث ما التفتش يمين وشمال لذلك قلت ساعتها حتى معلش اعيدها لكم تاني ولو ان انا احلتك الى الشريط ده ما الهدف ها آه ان لازم نمره واحد التركيز في الهدف وضحكت انت او بتضحك كل ما تسمع الشريط ده ما الهدف لما قلت العيال اللي بيمسحوا الاحذيه اللي قاعدين في العتبه على الكراسي الصغيره وقدامه صندوق بتاع مسح الاحذيه تلميع الاحذيه ها وقلت تلاقي الواحد منهم عينه على الايه عينه على الجزم بقت الدنيا كلها في عينه جزمه لانه حدد الهدف عايز الجزمه يقول اه اللون ده عندي اه دي عايزه تتنفض دي عايزه تتلمع دي عايزه تتدبس دي عايزه تتكبسن دي عايزه دماغه كل- دماغه جزمه تلاقي الحلاق ماشي في الشارع عينيه ايه على القفا فبقت الدنيا كلها في دماغه قفا التدريجه دي عاليه التدريجه دي واطيه التدريجه دي مش مظبوطه لا اصل ده قفا عريض لا ده قفا دي اصل دي ال- حدد الهدف اتنين ركز في الهدف إذا سيبنا الحلاق وسيبنا الجزماتي وجينا عليك أنت يا موحد وهدفك بعد ما ركبت معانا اركب معنا اركب معنا بعد ما ركبت واحنا هنبحر بقى في رمضان الهدف شوف هو هدف واحد ما فيش غيره العتق من النار ومن أول ليلة اسمع الحديث ده واوعى تقول لي سمعته قبل كده انت عمرك ما سمعت الحديث ده قبل كده قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وصلي على سيدك النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اسمع الحديث اللي عمرك في حياتك ما سمعته قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان لله في كل يوم وليله من رمضان عتقاء من النار لكل منهم دعوه مستجابه قول لي سمعته ما حصلش اسمعه تاني بتحداك اسمع تاني كده قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن لله في كل يوم وليلة طول عمرنا بنسمع ل- في كل ليلة عتقاء من النار لكن في يوم وليلة دي جديد مش حديث مألفه بس ما كانش متركز عليه او فهمنا له دلوقتي في كل يوم وليله عشان كده كان الناس مضيعين الايام وكل الاهتمام بالليالي النهار ضايع من الناس في الشغل في النوم في الاعداد للفطار بالليل في صلاة التراويح ماشي بينشغل عند السحور بركعتين ماشي بشوية قرآن ماشي بصلاة الفجر في الجامع ماشي بس النهار عند أكثر الناس ضايع نهار رمضان ضايع للأسف الشديد ده في الأيام في عتقاء في نهار رمضان في عتقاء إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار وشوف بقى دول بالذات لهم دعوة مستجابة مش كل اللي صايم له دعوة مستجابة وإنما لدول تحديدا لهم دعوة مستجابة العتقاء فلذلك حدد الهدف حدد هدفك حاجة من اتنين أصلها حاجة من اتنين يا تعتق رقبتي من النار يا إما تعتق رقبتي من النار مفيش حل تالت هو كده يا إما ربنا يعتق رقبتي من النار يا إما ربنا يعتق رقبتي من النار حل من الاثنين دول هو حل واحد ان يعتق الله رقبتك من النار طيب ما احنا بنقول دايما اللي يقول انا نفسي نفسي ومنى عيني ربنا يرضى عني نقول له طب انت بتعمل ايه عشان ربنا يرضى عنك يقول ما بعملش حاجه يبقى انت كذاب اللي نفسه ربنا يرضى عنه يبقى لازم يعرف ايه اللي يرضي ربنا ولازم يعمل اللي بيرضي ربنا عشان ربنا يرضى عنه اما نفسك وبس يبقى ده كلام فارغ فلا بد من الصيام ايمانا واحتسابا اثنين القيام ايمانا واحتسابا ثلاثة قيام ليلة القدر تحريها والتماسها والبحث عنها والحرص عليها إيمانا واحتسابا يبقى لازم مش مش هتمنى وخلاص انت عارف يعني ايه العتق من النار هتفهمها لو فهمت معنى قول الله عز وجل مأواكم النار هي مولاكم وفي الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى هي حسبهم شوف لما يبقى واحد مولاه النار مأواه النار حسبه وكيله وكفيله وكفيل النار أولئك أصحاب النار ملكها مل ملكهم النار بتاعتهم اللي يعتق زي ما يكون بقى واحد عنده عبد شاريه بفلوسه وبعدين اعتقه بقى حر اهو كده انت كنت ملك النار النار مولاك النار حسبك النار انت صاحبها ثم اعتقت من النار بقيت حر الامر يحتاج بحث لكن حدد الهدف اثنين أصلح السفينة أصلح السفينة أصلح السفينة أصلح السفينة الطريق إلى الله تقطع بالقلوب ولا تقطع بالأقدام حين قلت لك اركب معنا هتركب ايه لازم كل واحد له ركوبة بس يمشي معانا ركوبتك قلبك أصلح السفينة نمرة واحد لا تذر ثقبا اثنين لا تهمل عيبا ثلاثة لا تبقي خطأ أربعة لا تنس مما تحتاجه شيئا واخيرا خفف الحمل فان العقبه كؤوت واحد لا تذر ثقبا احنا بدانا في دوره الدوره الايمانيه للاستعداد لرمضان بالنظر في العيوب واستكشاف العيوب وكانت حلقة مركزة جدا في العيوب يا ترى العيوب اللي طلعناها دي عملت فيها ايه دايما خلي العيوب دايما دايما دايما قدام عينيك خلي عيوبك دايما قدام عينيك بتبص عليها عيوبك نمرة واحد بتفتر بسرعة اثنين متردد نمرة ثلاثة ما بتكملش عمل نمرة أربعة بتنسى النية خمسة تتأثر سريعا ستة ما بترجعش بسرعة سبعة الشهوات غلباك ثمانية العيوب دي لا يكاد يخلو منها أحد بس وصايا الإبحار إنك قبل ما ننطلق لازم تصلح قلبك وإصلاح القلب بمنتهى البساطة إنك أنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها السيئة هي صبوا عليه ذنوبا مما يطهرها فصب على ذنوبك دي شوية حسنات أتبع السيئة الحسنة تمحوها عيوبك دي حاول تعالجها بصدق اللجوء إلى الله والصبر على الأعمال الصالحة لا تبقى عيبا كل عيوبك ما تسيبش حاجة أبدا ما تغفلش وما تغفلش حاجة إطلاقا ممكن أي حاجة صغيرة تغرق السفينة أصلح السفينة أصلحها تماما وما تنساش منها حاجة أبدا وعايز أقول لك في النهاية في إصلاح قلبك خفف الحمل خفف ذنوبك بقى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون أدم الاستغفار أدم التوبة أدم الدعاء أدم التضرع إلى الله عز وجل ثم أيضا من الأهمية بمكان أن تتخلص من حقوق العباد الناس اوعى تفكر حد هيسامحك بيقول له احنا هنخسر بعض عشان 500 جنيه قال له اه وعشان 5 جنيه ده اذا كان في الدنيا امال في الاخره هيعمل فيك ايه هو ده خلق الناس النهارده فلذلك سامح تسامح وتغافل يتغافل عن سيئاتك إذا كان لك لسان فللناس ألسن وإذا كان لك عين فللناس عيون كما تدين تدان لذلك خلاصة أصلح السفينة فاستقم كما أمرت عايزين سفينة اللي هي قلبك على الكتالوج يعني معلش آسف في الإنجليزي بس إحنا على النت بقى يعني إيه فأنا عايز قلبك ستاندرد يعني ما اتخرطش قبل كده قلب جديد آه، مرة واحدة ثلاثة إذا أردت الإبحار إذا أردت الانطلاق فاختر قائدا ورفقة اختر قائدا ورفقة إن هذا الطريق لا يصح فيه أن يسافر الرجل وحده ما ينفعش الواحد يسافر لوحده المسافر شيطان والاثنان ركب فما تسافرش لوحدك في رمضان لازم لك رفقه ممكن الرفقه دي تبقى امك وابوك ممكن تبقى اختك واخوك ممكن تبقى مراتك وولادك ممكن تبقى صاحبك ممكن تبقى اي حد بس لازم لك رفقه أولا للمنافسة على العبادة اثنين أنشط في العبادة ثلاثة حذرا من التيه والغفلة والكسل والضياع لازم قائد يدلك على الطريق أين ستصلي المغرب لا لا لا, لا المغرب إيه سنة المغرب قبل لا أين ستسمع أذان المغرب في أنهي مسجد زي ما قلت قبل كده معاك تمرك في جيبك والحمد لله إزازة المية المعدنية ما بقاش سهلة بلاش مية معدنية إزازة وملاها وفي جيبك التاني إزازة مية وشوية تمر إيه ده فطارك وفطار الرزق اللي تلاقيه معاك بقى يفطر ويشرب وتبقى كسبت أجر الصايم مش شرط ان انا افطر في يا عم ما تزعلش انت هتعملها مشكله ليه افطر في البيت مع زوجتك واولادك التمر والميه بس ترجع اسال الله عز وجل الا يحرمنا من عمره رمضان يا رب عمره رمضان يا رب ما تحرمناش يا رب يا حي يا قيوم يا الله لا تحرمنا من الحج والعمره في العمره وبعد الاذان ومولد الناس على طول باكل ودوسه ولم الفرشه والبس قوم اخطف ركعتين كذلك في البيت كل معاهم ثلاث تمرات وشويه ميه جري على المسجد صلي ركعتين قبل ما يقيموا الصلاه قول لي بيقيموا الصلاه سيبك من المسجد ده بتاع اقامه الصلاه بي- واحد بيأذن والتاني بيقيم الصلاه وال- والمؤذن بيقول لا اله الا الله بلاش منه بلاش منه بلاش منه ده اذا كانوا بيعملوا كده في الاذان امال هيعملوا ايه في الصلاه مش هتبقى الصلاه دي واحنا احنا عايزين نصلي لربنا مش بنحارب احنا ف أين ستصلي المغرب؟ لا لا لا لا لا لا, لا. معلش معلش خلينا نرجع كمان شوية لتحت هتقعد فين بين العصر والمغرب؟ آه لأن الوقت ده وقت غالي قوي بين العصر والمغرب وقت جميل بعض المساجد بيعملوا فيه دروس وأنا شايف إن ده مش وقت درس مع ان بقى كترت وبقت سنه عند كثير من الناس درس العصر في رمضان مش مشكله ماشي ما جراش حاجه احسن من ما فيش لكن اللي احسن منه ان ده وقت ذكر وقت محاسبه وقت تضرع وبكاء وتلاوه للقران يبقى هتقعد فين من العصر للمغرب هتصلي فين السنه القبليه وصلاه المغرب هتفطر مين النهارده عمود كده في الرز والخضار والسلطه هتديه لمين هتصلي المغرب فين وبعدين هتصلي العشاء فين مين القارئ اللي هيذكرك بربنا من اذا سمعتموه يقرا حسبتموه يخشى الله مش عارف اقولها ازاي بس انا خايف لا ازعلكم مني ان اكتر اللي بيصلوا النهارده مغنواتيه ده غنى مش قران انا عايزك تسمع قران قران غير الغنى قران عايز اسمع قران ياثر في قلبي يحرك قلبي يخلي شعر راسي يشيل يخلي جسمي أشعر مش بالبكا ولا بالزعيق ولا بالغنى لا بالتأثر بالقرآن وبعدين عايز أسألك بعد الفجر هتقعد مع مين تتدبروا القرآن مش أنا قلت لك في الجدول بتاع موقعنا القرآن يصنعك يديك كل يوم آية كل يوم آية تتدبرها آية للتدبر وكشف مستعجل سؤال كاشف هيفتح لك درس يتكلم عنك وما اسمك اليوم واجب يومي تعمل ايه النهارده هيفتح لك درس يقول لك تشتغل ازاي النهارده ايضا هتلاقي في الموقع كل يوم فضل الله عز وجل اسرار المحبين اللي هي بتاع رمضان سنه 26 1426 وهتلاقي حلقة كمان من آه، أصول الأصول بتاع رمضان 1427 1428 ده بركاته بقى كتيرة هتلاقي وقفة مع آية وهتلاقي جنة الدنيا وهتلاقي كمان فضل الله عز وجل رمضانيات 15 درس وخطبة بفضل الله عز وجل يعني يوم ويوم حاجة جديدة بفضل الله عز وجل من رحمة ربنا سبحانه وتعالى آه، دور تركب معنا اللي هي بتاع شعبان ديت هتلاقيها برضو موجوده كل يوم جمعه هتلاقي خطبه جديده خطبه جديده ما نزلتش الشرايط ولا اتشافت ولا اتسمعت قبل كده فضل الله ورحمته وعايز اقول الكلام اللي انا بقوله ده مش دعوه انك انت تفضل طول النهار على النت المواد دي هتفضل بعد رمضان موجوده ما تخافش فعايزك تنشغل بربنا لكن لو دخلت على النت يبقى ده اولى تستفيد تستفيد وتتعلم وتذكر الله ويبقى قعدتك على النت ذكر وان كنت ما بحبش انك انت تنشغل بالنت في الوقت ده نرجع لموضوعنا هتتدبر القران مع مين احنا محتاجين نعمل جماعه تدبر القران بلاش جماعه دي مجموعه بلاش نقول مجموعه رفقه م- صحبه آه، آه، آه، آه، أحبة آه، عيلة تدبر القرآن عائلة التدبر للقرآن اثنين ثلاثة أربعة يقولوا الآية وده يقول وده يقول وده يقول ونقعد كده نفهم بعض سبحان الله العظيم آه، في وقفة مع آية حسيت إن 30 حلقة أنا ات- اتخطفت لان لقيت بعد كده في ناس عندي حاجات عندي حاجات كتير ما اتقالتش اقول لك منها حته صغنونه عط- ممكن حته عطايش ولا بلاش خد حته عطاير كده في قصه آه، ذو القرنين حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا ربنا سبحانه وتعالى مكنه من الناس دول قال له يا تعذبهم يا تحسن اليهم انت حر قال ايه قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا التدبر بقى التدبر ها أما من ظلم فسوف نعذبه ذكر الجزاء الدنيوي الأول ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرة وبعدين الجزاء الأخروي لأن من ظلم مش فاكر آخرة فهنعذبه ذكر جزاءه الدنيوي الأول وبعدين جزاءه الأخروي وأما من آمن وعمل صالحا المؤمن ده فاكر الآخرة فذكر له الجزاء الأخروي الأول واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى ده في الاخره وسنقول له من امرنا يسرا ده الجزاء الدنيوي فاخر له الجزاء الدنيوي لان ده مش بتاع دنيا وصلت اتدبر وهي توصل هو ده التدبر ان انا عايز اقف على الايات واتامل عارف انا وانا بقول دي حاسس بنشوه ان احنا نفهم كلام ربنا اختر قائدا شوف لك شيخ مفيش شيخ اللي بيقول مفيش شيخ من قال هلك الناس فهو أهلكهم في شيخ خد رفقة مفيش رفقة من قال هلك الناس فهو أهلكهم في رفقة بس أنت اللي بتتكبر على الشيخ وعلى الرفقة مش عاجبينك عايز شيخ ورفقة على مزاجك على هواك من ستسابق في الختمات تحتاج إلى مكان ورفقة حدد هدفك أصلح سفينتك اختر قائدك ورفقتك خلاص هيا بسم الله مجريها انطلق ولا تنسى علامات ومضات منارات على الطريق وعلامات وبالنجم هم يهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون كنت زمان عندي برنامج اسمه أخبار النجوم النجوم دول أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صح فيهم الحديث أصحابي كان نجوم قول لي ضعيف لا مش ضعيف اسكت قلت لك حديث صحيح حديث حسن إن شاء الله أصحابي كان نجوم نجوم نجوم الصحابة دول هم نجوم المجتمع هم نجوم الدين هم نجوم الدنيا عايزك إشارات سيدنا عبد الله بن عباس التزامات سيدنا عبد الله بن عمر لزومات سيدنا عبد الله بن مسعود علو همة سيدنا عبد الله بن عمرو عايز منك زهد سيدنا ابو الدرداء وسيدنا ابو ذر ابو ذر رضي الله عنهما رضي الله عنهم اجمعين عايز منك همه وعمل سيدنا أنس وسيدنا أبو هريرة عايز منك قوة وبطولة وشجاعة وفتوة طلحة بن عبيد الله سعد بن أبي وقاص خالد بن الوليد آه، النجوم
لا خد حتة كمان عندك حاجة تاخد فيها
افتح قلبك مش صلحناه يا عم مش مخروم دلوقتي مش حاجة تقع
عايزين إشارات وإرشادات للتوفيق والحرمان شوف أصحاب الغار لما الواحد الأولاني توسل ببر الوالدين واتفتحت الصخرة فتحة فتحة صغيرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج فهموا الإشارة أنتوا صح كده كملوا وأنا أفتح لكم التاني توسل فتحت أكتر التالت توسل فتحت خالص فلو ما فهموش الإشارة ما كانوش كملوا فأنت كذلك في رمضان في إشارات كل يوم من ربنا ورسائل من ربنا هو قبلك ولا بيقول لك صلح إشارة من ربنا بيقول لك زود القرآن إشارة من ربنا بيقول لك غير المسجد اللي بتصلي فيه إشارة من ربنا بيقول لك اعتكف إشارة من ربنا بيقول لك سافر ما تستناش
افهم الإشارات إن وجدت قلبك في طريق فلا تحد عنه ولكن خالف هواك احذر هواك وبالنجم هم يهتدون ابحث عن أخبار النجوم خمسة
أسرع أسرع أسرع أسرع بالليل
قال صلى الله عليه وآله وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة واستعينوا بالروحة والغدوة وشيء من الدلجة شغل شغل الروحة والغدوة وشيء من الدلجة خليك مشغول بربنا هو شهر يا عمي مش انت ايام الضلال كنت بتروح تصيف اسبوع ولا اسبوعين ما تاخدهم اجازه بقى وتصيف مع ربنا في رمضان شغل قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجه فان الارض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار وقال ربنا جل جلاله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا ناشئة الليل ليل كان إذا جنه الليل يقوم كأنه وتد كأنه وتد راجل واقف طول الليل بطل مش عايز تبقى عتيق الله من النار لابد من الاهتمام بأيام وليالي رمضان لكن في الليل زود السرعة شوية زود السرعة شوية ستة أمواج في الطريق احذر الأمواج يا عمي تغرق الخوف انك بعد ما استعديت وركبت ومشيت تتقلب بيك المركب هم ثلاث حاجات هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق هجر العوائد مش عايزين رمضان زي كل رمضان نفطر وناكل وننام مش عايزين رمضان زي كل رمضان يضيع ما بين العزومات وال... والمشاوير في أول رمضان مش عايزين رمضان زي كل رمضان بقى تعالى للإخوة أول الشهر نتخانق هنصوم مع السعودية ولا هنصوم مع مصر في وسط الشهر نتخانق هيزوق يجوز الزياده على 11 ركعه ولا ما يجوزش اخر الشهر عايزين نتخانق لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه ولا لا بطل خناق بطل مشاكل هجر العوائد الله يكرمك اشتغل بقى يا اخي ما زهقتش من المشاكل يا اخي ما زهقتش من الحرب انا كنت راكب مع الواد علاء ابني عربيته وعمال يجري ويعدي من ده وي- وي- ويزاحم ده ويزق ده ويزمر ده وينور يا ابني هو احنا هنفضل نحارب طول السكه ما تمشي على مهلك وخلاص احنا هنفضل طول عمرنا نحارب نتخانق نزاحم ننور لده ونزمر لده ونزق ده ونخبط ده ما ينفعش مش حياه دي استقم استقم كما أمرت واهجر عوائدك وامشي مع ربنا على خط مستقيم واصطبر هجر العوائد قطع العلائق بطل رواسب العيوب والذنوب وتعلق القلوب بغير علام الغيوب تخطي العوائق سيبك بقى من الناس ومن البشر ومن نفسك الأمارة ومن الشهوات ومن المشاكل ومن العادات ومن التقاليد ومن اللي بيعرف يقرأ وما بيعرفش واللي بيحب الشهرة واللي ما بيحبش اهدى اشتغل ربنا كما يحب ويرضى غرقت انت غرقت قدر الله ما شاء فعل اتقلبت السفينه هنعمل ايه ما هي مصيبتك سودة وبتلدغ من نفس الجحر كل مره ربنا ينجيك يا ابني. تعال هات ايدك مش طايلك بيني وبينك كمبيوترات خلينا ارمي لك شويه اطواق للنجاه ها القط القف اذا تهت عن الطريق فابدا من جديد اول طوق من اطواق النجاه ها القف اذا تهت ارجع من تاني توب وابدا من الاول اه في موجه خطفته ما وقعش في ايدك لا معايا بس مش مش مساعد خد التاني جدد التعظيم ان يعظم الله ويجل في قلبك لا تغفل عن الهدف الهدف اللي احنا حددناه في الاول طلب رضا الله قول خد واحد ثالث كمان خد خد خد خد عشان ما تغرقش تاني انظر إلى النجوم والعلامات بص للأدلة ومن سبقوك في الطريق لا تتكبر ما تبقاش مغرور ما تقولش ما بمشيش ورا حد ما تقولش أنا عارف كل حاجة ما تقولش أنا فاهم الناس دي مش فاهمة اسمع الكلام خد أنت في عرض البحر فابذل طاقتك فقط في السباحة وتحديد الهدف للوصول لا تنشغل بغير الطريق انجو بنفسك أولا سبعة بعد ما سفينتك المخرومه غرقتك ورمت لك أطواق النجاة وطلعت تاني بالسفينة وصلحناها خلي بالك بقى خلي بالك خلي بالك احذر احذر الانتصار ليس تحت أديم السماء إله يعبد شر من هوى متبع على مزاجه وعلى كيفه وبرغبته أنا كنت قلت في كيف وأخواتها وكان نفسي أكمل لكن ما كملتش ان كل رمضان تطلع لنا شويه فتاوى ما نعرفش منين جايه منين واتجاهها ايه لكن قلت يا ناس عايزين نبطل الشيخ فلان قال والشيخ علان قال عايزين نرجع نقول الامام احمد قال والامام الشافعي والامام مالك والامام ابو حنيفه قلت انا بتحدى او هحط صباعي في اتخن عين يقول لي ان الشيخ فلان افقه من الامام الشافعي مين يقدر يقول كده ولا حد يقدر يقول ان الشيخ فلان وممكن اسميه لك لحد يقدر يقول الشيخ ابن باز ولا الشيخ ابن عثيمين ولا الشيخ الالباني ولا الصنعاني ولا الشوكاني ما حدش يقدر يقول ان دول اعلم من الامام احمد والامام الشافعي وقلت كده لكن واحد ممكن يقول لي كل يؤخذ من قوله ويرد اقول لك مين اللي يرد عليه يعني لما يجي واحد يرد على الامام مالك اللي يرد عليه واحد قده احنا مؤمنين ان الامام مالك ممكن يغلط بشر يؤخذ من قوله ويرد لكن اللي يرد عليه يبقى قده خليها فرح يا عم فرح اللي يرد على الإمام مالك يبقى قده واللي يرد على الإمام الشافعي قده واللي يرد على الإمام أحمد يبقى قده لكن عشان كل عيل يجي يقول فلان قال وفلان قال وفلان قال وكل دول غلط والصح كذا وكذا انت مين؟ قاعد يرجح يقول لك اصل مساله النزول على اليدين والركبتين اختلف فيها الشيخ الالباني، الشيخ الالباني قال ينزل على اليدين والشيخ ابن باز قال ينزل على الركبتين وانا رايي بقى في الموضوع صراحه انت رايك وبعدين مش الامام مش ابن باز وابن- والالباني اللي اختلفوا ده الكلام ده قديم عن ايام الصحابه فلذلك انا عايز اقول بس ايه ان شر الامور وده الاعصار اللي هيغرقك بجد الهوى انك تبقى بتعبد ربنا على هواك وكل رح وكل حمل يتم خارج المنهج فهو حمل كاذب لازم كده يعني تضخم في الأعمال على غير المنهج كتاب السنة بفهم سلف الأمة يبقى انتفاخ على الفاضي مش هيجيب ولاد ده رمضان يجي ونلاقي جدل نلاقي إسراف في الدروس واللقاءات والاستضافات و برضو المسابقات والفوازير و... مش عارف إسراف على إيه و... و... ولقاءات و... إحنا عايزين نلم نفسنا شوية ونعبد ربنا بهدوء بعيدا عن ضجيج الأفراح عايزين نقفل الشباك ده ونقفل الباب ده اللي داخل لنا منهم الهوى علشان نقدر نعبد ربنا بصدق النجاة من الإعصار في الإخلاص والافتقار لا مكان في وسط بحر رمضان للعجب ما مش فاضيين بقى هم كلهم 30 يوم أياما معدودات مثل المؤمن كمثل رجل في البحر على خشبة يقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب مش هي مش مش محتاجة حد يرمي لك خشبة تقول له لا لا لا لا بعرف أعوم بتعرف تعوم إيه ده إعصار يا عم هتضيع ده المشركين اللي هم مشركين في عرض البحر بيقولوا يا رب فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ثمانية زورق الأمان والإسراع قدر الإمكان الحق بقى زورق الأمان التمسوها تحروها هي سلام هي أشرف ما في كل شيء آخره والخيل أسرع ما تكون إذا قاربت الوصول وكان حبيبك محمد إذا دخل العش شد المئزر وأقام الليل كله وأحيا ليله وأيقظ أهله أما نقرب للوصول يبقى الخوف يا مطيرات اتحرقت في المطار ويا سفن غرقت قرب الوصول يا ترى هنيجي على آخر رمضان وتسرق عشان تعيد هنيجي على آخر رمضان وتختلف في الاعتكاف عشان انت امير ولا انت الرئيس ولا انت الزعيم ولا انت المسؤول ولا انت الاقدم ولا الامامه ليك ولا في اقتراحاتك مرفوضه يصلوا قد ايه ويعتكفوا ازاي يعتكفوا فين مين يدخل ومين اللي ما يدخلش والاكل وحش والاكل حلو والاكل كفه وانا محدش معبرني وانا مزنوق في النومه دي واللي جنبي صوته عالي واللي ما بعرفش انام وال- هتضيع هتيجي على الاخر وتضيع لا يا ابني. كمل بقى زورق الامان لا تلتفت والاسراع قدر الامكان اقرا القران بسرعه اذكر بسرعه صلي بسرعه كتر من كل حاجه وبسرعه ما انتش فاضي لحد تسعه تخلص من ادران الرحله انت كنت مسافر قبيل الوصول قبيل الاستواء على البر قبل ان ترسو السفينه ابدا في الاخر بقى نظف نفسك كانوا ليلة عيد الفطر يخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتذكر عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عمر أيضا يقول يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه ومن هذا المحروم فنعزيه عشان بتوع النحو وينفعوا الاثنين يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه ومن هذا المحروم فنعزيه عندك قبل انتهاء رمضان وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة كثرة الاستغفار الاهتمام بقضية القبول والدعاء إحياء ليلة العيد مش عشان الحديث الضعيف قول لي يا عم ده موضوع موضوع ما تزعلش من أحيا ليلة العيد فقد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب ضعيف موضوع زي ما أنت عايز لكن إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة عبادة في الهرج كهجرة إليّ في وسط المول بتاع ليله العيد اللي بيجيب الجزم واللي بيجيب اللبس واللي بيجري يعمل واللي بيجري يتسوت وانت واقف تصلي يا رب هو في منهي عن كلام ليله العيد منهي مش ليله من الليالي مش بينزل ربنا كل ليله الى سماء الدنيا منها ليله العيد دي ولا ايه رايك كمان زكاه الفطر زكاه الفطر لا تصلح مالا لابد من حبوب ومش عايزين مشاكل ولا مناقشات ولا مجادلات خلاص بقى زهقنا زهقنا زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمسكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير الصاع أربعة أمداد أربعة أمداد المد كده ملء الكفين ده مد ادي مد واحد اثنين ثلاثة أربعة كده صاع الصاع ثلاثة كيلو رز تقريبا ثلاثة كيلو رز تقريبا طلع رز طلع تمر طلع زبيب طلع زي ما تطلع أخلص أحسن الاتباع فيها من الصنف الذي تحب طيبة به نفسك احتسب التطهر أتقن الوداع عشرة أخيرا وإحنا نازلين نسلم ون... ونوصل اوعى تقول لي فتور قل ولا تقل لا تقل فتور قل عقوبات ليه من دلوقتي بنتوقع الفتور بعد رمضان بقت عاد عادة عند الإخوة اللي بعد رمضان عندي فطور يا شيخ حاسس كده بعد رمضان عندي فطور بقى يبقى واحد ربنا أكرمه بصيام 30 يوم وقيام 30 ليلة وختمات قرآن واعتكاف أو عمرة أو صدقات وإفطار صائمين وذكر وتعمير مساجد بعد كل ده يجي في الآخر ويحرم من الطاعات يفطر مش فطور بقى ده انت اكيد يوم العيد غلطت اذنبت اخطات ذنوب وخطايا جديده فعوقبت بسببها اتضربت واتحرمت انشغل بالله ولا تفتر وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الرب شكور من أدى له طاعة فلا بد أن يسيبه عليها يبقى إذا حصل الفتور يبقى دي عقوبة مش حرمان من المثوبة أخي تلك عشرة كاملة لكن لا ترمي هلب الوصول إلا تحت العرش في الجنة لا ترمي هلب الوصول إلا تحت العرش في الجنة استمر في الإبحار حتى تصل إلى الله والسلام عليكم ورحمة الله موقعنا في رمضان موقعكم في رمضان الربانية في رمضان أدعوكم إخوتي تدخلوا إلى هذا الموقع يوميات المحبين في رمضان في يوميات المحبين في رمضان توقف مع آية من جزء كل يوم بمعنى قبل رمضان بيوم واحد ليلة أول رمضان ستجد الجزء الأول آية من الجزء الأول يوم واحد رمضان ستجد آية من الجزء الثاني لأن المفروض كده إنك بتقرأ الجزء بتاع تاني يوم مش بتاع اليوم 29 شعبان أو يوم 30 شعبان ساعة ما يقولوا ظهر الهلال ستجد القرآن يصنعك هتدوس على القرآن يصنعك ستجد آية من جزء الأول وتفسيرها أو لمحات منها أو دعوة إلى أن تأخذها أنت فكر فيها هات التفسير هات الكتب تدبرها عيش معها ستجد في موقعك الربانية في يوميات المحبين من رمضان كشف مستعجل نفسي نفسي فعلا ومنى عيني وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم البركة في الوقت وأن ت- أن يجعل كل أمنياتنا خالصة له نفسي أقعد مع كل واحد منكم أطبطب عليه وأحط دماغه على كتفي وأقول له قول يا ابني مالك عندك إيه حاسس بإيه وأسمع منه وأنصحه وأقول له علاجك إيه كأب شفيق تدوس على كشف مستعجل هتلاقي خضة وانت ورزقك هو ده دواك كمان في يوميات المحبين دوسة كمان هتلاقي ما اسمك اليوم عند الله دايما اقول انا بنصح نفسي وبنصح اخواني وبنصح كل اللي بحبهم ان اقف مع نفسي كل يوم وقفه من أنا وماذا أريد من أنا ما اسمي عند الله وماذا أريد ما أهدافي في الحياة ساعة ما تدوس ما اسمك عند الله هيطلع لك واجب يومي تعمل ايه النهارده عشان الاخوه اللي بيتلككوا الاخوه اللي بيتدلعوا الاخوه اللي بيلعبوا الاخوه اللي بيهزروا الاخوه اللي عايزين يتفرجوا اقول له تعمل ايه اللي بيقول طب اعمل ايه قول لي اعمل ايه اهو اعمل قدامك الشغل ويا ريتك تشتغل يوميات المحبين في رمضان ما تفوتكش الا اذا كنت مش هتدخل على النت ابدا ما انصحكش تدخل ولا ليوميات المحبين في رمضان اما اذا دخلت على النت يبقى الربانيه
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com